صوش أو سوش تودوكية أو تدكية في التسبيحة يقولوها ثيوتوكية أو سيوتوكية لخبطة سباوت رب السباوت يعني رب الجنود ينطقوها بتوع عريان افندي سافاوث او سافاوس شهر توت يخلوه ثاؤوت او ساؤوت فضيحة شهر هاتور يخلوه هاثور ولا هاثور كلام مش معقول اعتقد دلوقتي عرفتوا قد ايه اللخبطة بتاعت عريان افندي وان ما يصحش ابدا نضيع تراث آلاف السنين علشان غلطة عريان أفندي لازم نتمسك بلغتنا على أصولها لأن من فات إديمه تاه ما نقدرش نتساهل في الموضوع ده أبدا لأنه مكتوب ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو مرا على العموم فاضل تلات أربع حروف مهمين كمان لخبطهم عريان أفندي نبقى نشرحهم خنس خسمة أتناو أرشان بنودي ووش في الشرايط اللي جاية إن شاء الله ونبقى نرد على بعض الأسئلة أو التساؤلات اللي قد تخطر على بال البعض علشان بنودي ووش بأوش إما جود الدرس العشرون جود عشرين الدرس العشرون بأوش إما جود بأوش إما جود هنساجي كلمات أنتم تذهبون ذاهبون رايحين ددن شنودان ددن شنودان أنتم ستذهبون راح تروحوا ددنا شنودان ددنا شنودان نحن نذهب ذاهبون رايحين دن شنان دن شنان نحن سنذهب راح نروح دنا شنان دنا شنان هو يذهب ذاهب رايح اف شناف اف شناف هو سيذهب راح يروح افنا شناف افنا شناف هي تذهب ذاهبة رايحة اس شناس اس شناس هي ستذهب راح تروح اثنا شناس اثنا شناس هم يذهبون ذاهبون رايحين ساشناو ساشناو هم سيذهبون راح يروحوا سناشنوا سناشنوا ليه أتوأوا أتوأوا يحضر يجيب إيني إيني سنحضر راح نجيب دنا إيني دنا إيني الملعب المكان بتاع اللعب بمنجرجار بمنجرجار مع من مع مين نمنيم نمنيم مع بعضنا نمننراو نمننراو مع بعضكم نمندنراو نمندنراو مع بعضهم نمنواراو نمنواراو وحدنا لوحدنا اما ودان اما ودان وحدكم لوحدكم اما ودنتنو اما ودنتنو وحدي اما وات اما وات وحدنا اما ودان اما ودان وحدك اما ودك اما ودك وحدك اما ودي اما ودي وحدكم اما ودنتنو اما ودنتنو وحده اما وتف اما وتف وحدها اما وتس اما وتس وحدهم اما ودو اما ودو اوجين صاجي محادثة أنتم ذاهبون إلى أين؟ أنتم رايحين فين؟ ددن شنودان أتون ددن شنودان أتون طالعين السطح ذاهبون إلى فوق إلى السطح دن شنان أبشوي أبي جنافور دن شنان أبشوي أبي جنافور ليه؟ أتواء أتواء راح نجيب الكورة دن ناقين دشلوي دن ناقين دشلوي راح تلعبوا بالكورة ده دنا جرجار خندشلوي ده دنا جرجار خندشلوي هل راح تلعبوا بالكورة مي ده دنا جرجار خندشلوي مي ده دنا جرجار خندشلوي ايوه راح نلعب بالكورة اها دنا جرجار خندشلوي اها دنا جرجار خندشلوي راح تلعبوا فين ده دنا جرجارنتون ده دنا جرجارنتون رح نلعب في الملعب دنا جرجار خن بمان جرجار دنا جرجار خن بمان جرجار رح تلعبوا مع مين ده دنا جرجار نمنيم ده دنا جرجار نمنيم رح نلعب مع بعضنا دنا جرجار نمنا راو دنا جرجار نمنا راو رح تلعبوا مع بعضكم لوحدكم ده دنا جرجار نمنا دانا راو اما ودان تنو ده دنا جرجار نمنا دانا راو اما ودان تنو هل رح تلعبوا مع بعضكم لوحدكم مي ده دنا جرجار نمنا دانا راو اما ودان تنو مي ددنا جرجار نمندنا راو اما ودان تنو ايوه لوحدنا اها اما ودان اها اما ودان ايوه رح نلعب مع بعضنا لوحدنا اها دنا جرجار نمننا راو اما ودان اها دنا جرجار نمننا راو اما ودان مرقس ذاهب الى اين مرقس رايح فين ماركوس اف شناف اتون ماركوس اف شناف اتون مرقس نازل تحت مرقس يذهب الى اسفل ماركوس اف شناف ابسات ماركوس اف شناف ابسات راح يعمل ايه تحت اف نائر اوصى بسات اف نائر اوصى بسات راح يلعب اف جرجار افنا جرجار راح يلعب فين افنا جرجارنتون افنا جرجارنتون راح يلعب في الحوش افنا جرجار خنبي اوهي افنا جرجار خنبي اوهي يا افنا جرجار خنبي اوهي افنا جرجار خنبي اوهي راح يلعب بايه افنا جرجار خنقو افنا جرجار خنقو راح يلعب بالكورة افنا جرجار خندشلوي افنا جرجار خندشلوي راح يلعب بالكورة لوحده افنا جرجار خندشلوي مواتف افنا جرجار خندشلوي مواتف هل راح يلعب بالكورة لوحده مي افنا جرجار خندشلوي مواتف مي افنا جرجار خندشلوي مواتف ايوه راح يلعب بالكوره لوحده اها افنا جرجار خندشلوي مواتف اها افنا جرجار خندشلوي مواتف حسنا كالوس كالوس يا ناناس ناناس دميانة ذاهبة إلى أين؟ دميانة إس شناسة تون دميانة إس شناستون دميانة ذاهبة إلى داخل حجرتها دميانة داخل أوضتها دميانة إس شناسة خون دسري دميانة إس شناسة خون دسري هل هي ستخرج؟ هل هي ستذهب إلى خارج؟ مي إسنا شناسة وول مي إسنا شناسة وول لا سوف لا تخرج لا مش راح تروح بره امن اثناشنا ساول آن أم اثناشنا ساول آن يا أم إن اثناشنا ساول آن أم إن اثناشنا ساول آن هل ستصعد إلى السطح؟ هل ستذهب إلى فوق إلى السطح؟ مي اثناشنا سبشوي أبي جنفور؟ مي اثناشنا سبشوية بجنافور لا مش رح تطلع إلى السطح لا مش رح تذهب إلى فوق إلى السطح أم اثناشنا سبشوية بجنافور آن يا أم إن اثناشنا سبشوية بجنافور آن أمال هي رح تعمل إيه جوا يا إسنائير أوساخون يا إسنائير أوساخون رح تلعب اسنا جرجار اسنا جرجار هي رح تلعب فين اسنا جرجارنتون اسنا جرجارنتون رح تلعب في الفرندا اسنا جرجار خنبي شلب اسنا جرجار خنبي شلب رح تلعب لوحدها اسنا جرجار مواتس اسنا جرجار مواتس هل راح تلعب لوحدها مي اسنا جرجار مواتس مي اسنا جرجار مواتس ايوه راح تلعب لوحدها اها اسنا جرجار مواتس اها اسنا جرجار مواتس هي راح تلعب بايه اسنا جرجار خنقو اسنا جرجار خنقو راح تلعب بالحبل اسنا جرجار خنبينه اثناشر جار خمبينه رح تتنطط بالحبل اثناشي فطسي فطسي خمبينه اثناشي فطسي فطسي خمبينه يا اثناشي فشتي فشتي خمبينه ايوه رح تتنطط بالحبل اها اثناشي فطسي فطسي خمبينه اها اثناشي فطسي فطسي خمبينه يا اها اثناشي فشتي فشتي خمبينه اها اثناشي فشتي فشتي خمبينه هم رايحين فين ساشنو أتون ساشنو أتون هم طالعون إلى السطح ذاهبون إلى فوق إلى السطح ساشنو أبشوي أبي جنفور ساشنو أبشوي أبي جنفور ليه أتواو أتواو راح يجيبوا الكورة سانائين ديشلوي سانائين ديشلوي هل راح يلعبوا بالكورة؟ مي سانا جرجار خنديشلوي مي سانا جرجار خنديشلوي أيوة راح يلعبوا بالكورة أها سانا جرجار خنديشلوي أها سانا جرجار خنديشلوي راح يلعبوا فين؟ سنة جرجارنتون سنة جرجارنتون راح يلعبوا في الملعب سنة جرجار خان بيمان جرجار سنة جرجار خان بيمان جرجار راح يلعبوا مع مين سنة جرجار نمنيم سنة جرجار نمنيم راح يلعبوا مع بعضهم سنة جرجار نمنو أراو سنة جرجار نمنو أراو هل راح يلعبوا مع بعضهم لوحدهم؟ مي سانا جرجار نمنو أراو إما ودو مي سانا جرجار نمنو أراو إما ودو أيوة لوحدهم أها إما ودو أها إما ودو أيوة راح يلعبوا مع بعضهم لوحدهم أها سانا جرجار نمنو أراو إما ودو أها سانا جرجر نمنو أراو إما ودو بيجومواري شنرمبي بباتشالات بيفتاروا إما صناو الربع الثاني أجس إنواشا وهام قل بدون نغم بانيم بباتشالات بانيم بباتشالات فلان أيها العريس راشي خندك شلات راشي خندك شلات افرح بعروسك طانيم اودي شلات طانيم أودي شالات فلانة أيتها العروس راشي خنبابات شالات راشي خنبابات شالات افرحي بعريسك جبنودي برف شنهات جبنودي برف شنهات لأن الله الحنون أفهط بن بدن هات أفهط بن بدن هات وحد قلبيكما أربلنا إن نغمة بانيم ببط شلات راشي خندق شلات هي بعينها نغمة طانيم أودي شلات راشي خنببات شلات يعني كل واحدة منهم نغمتها نغمة شطرة أولى وتانية ودي فرصة عشان ذكر اسم العريس واسم العروس وفي الأفراح نحط اسم العريس بدل من بانيم ونقول مثلا مرقس ببطشالات ونحط اسم العروسة بدلا من طانيم ونقول مثلا أستير أوديشالات إلى آخره بعد كده الشطرة الثالثة جبنودي برفشن هات بنغمة عالية ممدودة أفهد بن بدن هات شطرة رابعة أفهد بن بدن هات شطرة رابعة وبتتكرر أجس خمبي وهام بانيم ببتشالات بانيم ببتشالات راشي خندق شالات راشي خندق شالات بانيم ببتشالات راشي خندق شالات بانيم ببتشالات راشي خندق شالات طانيم أودي شالات طانيم أودي شالات راشي خنببات شالات راشي خنببات شالات طانيم أودي شالات راشي خنببات شالات طانيم أودي شالات راشي خنببات شالات جبنودي برفشن هات جبنودي برفشن هات أفهد بن بادن هات أفهد بن بادن هات جبنودي برفشن هات أفهد بن بادن هات أفهد بن بادن هات بانيم بانيم ببط شالات راشي خندق شالات بانيم ببط شالات راشي خندق شالات طانيم أودي شالات راشي خنببات شالات طانيم أودي شالات راشي خنببات شالات جبنودي برفشن هات أفهد بن بادن هات أفهد بن بادن هات بدير نمروده بادر ببط شالات راشي خندق شالات بادر ببط شالات راشي خندق شالات رودا أودي شالات راشي خنببط شالات رودا أودي شالات راشي خنببط شالات جبنودي برفشن هات أفهد بن بادن هات أفهد بن بادن هات داويد نم دميانا داويد ببط شالات راشي خندق شالات داويد ببط شالات راشي خندق شالات دميانا أودي شالات راشي خنببط شالات دميانا أودي شالات راشي خنببط شالات جبنودي برفشن هات أفهد بن بادن هات أفهد بن بادن هات بيولول بانيم فلان ببطشلات العريس بي أداة تعريف للمفرد المذكر بطشلات عريس راشي افرح خان بي دك شلات عروسك عروستك دك بتاعتك شلات عروسك طانيم فلانة دي شلات العروسة دي أداة تعريف للمفرد المؤنث شلات عروسة راشي افرحي خان بي با بطشلات با بطشلات عريسك با بتاعك بطشلات عريس با بطشلات عريسك جاء لأن ابنودي الله اب أداة تعريف للمفرد المذكر نودي إله ابنودي الله برف شنهات الحنون الرؤوف بي أداة تعريف للمفرد المذكر رفع علامة اسم الفاعل من الفعل شنهات يتراءف يتحنن من المقطع شان يضعف أي يتحنن هات قلب شنهات يضعف قلبه أو يتحنن قلبه إذا شنهات يتحنن اسم الفاعل رف شنهات متحنن حنون رؤوف أفهطب وحد ألف علامة الماضي فاي ضمير للفاعل الغائب المفرد المذكر أف هو في الماضي هطب يوحد يصلح أف هطب وحد أصلح انبدا هات قلبكما ام علامة مفعول به بدن بتاعكم هات قلب بدن هات قلبكما بيساج النودي مواري امبرر هودي ديكا غار نماك امبرر هودي ديكا غار نماك لا تخف لأني معك إشعيا واحد واربعين عشرة بيولا وول امبرر هودي لا تخف امبر لان هي ار يصنع يعمل يسير هودي خوف ار هودي يعمل خوف يعني يخاف امبرر هودي لا تخف دي كا انا كائن انا موجود ϯ ضمير المتكلم المفرد للحاضر الاول كا موجود او كائن غار لان أوساج وينين كلمة يوناني لا تأتي في البداية وإنما تأخذ الموقع الثاني أي بعد ديكا يعني لما نحب نقول لأن أنا موجود نقول ديكا غار ما ينفعش نقول غار ديكا لأن غار بتأخذ الموقع الثاني عندنا جاء في القبطي بدل غار وتاخد الموقع الأول زي العربي يعني لما أقول لأن أنا موجود جا دي كا لكن لما نستخدم غار أقول دي كا غار نماك معك أجس لا تخف لأني معك امبرر هودي ديكا غار نماك امبرر هودي ديكا غار نماك دينو دينا جا شمتن ساجن رمين كامي أو شب خنب ساجن أرابيكوس اندبشلل خنكامي الأواني أو الأوعية زير وعاء فخاري كبير لحفظ الماء زير وساجن رمين كامي با بكلة وعاء فخاري بودنين يستخدم للشرب بكلة باي وساجن رمين كامي با بقلولة بحري بقلولة قبلي بجلولة وعاء فخاري للسوائل برضو بقلولة باي أساجن رمين كامي با بيقوش إماه جود واي الدرس الحادي والعشرون جود عشرين واي واحد جود واي واحد وعشرين مه جود واي حادي وعشرون بأوش مه جود واي الدرس الحادي والعشرون الدرس الحادي والعشرون بأوش مه جود واي بأوش مه جود واي هنساجي كلمات قلبي اهتاي اهتاي قلبنا اهتان اهتان قلبك اهتاك اهتاك قلبك اهتا اهتا قلبكم اهتدان اهتدان قلبه اهتاف اهتاف قلبها اهتاس اهتاس قلبهم اهتاو اهتاو ما فعل أمر أعطي لكن دي يعطي ما فعل الأمر من دي مهتاك اعطي بالك اعطي قلبك انتبه خد بالك مهتا اعطي بالك اعطي قلبك انتبهي مهتدان اعطوا بالكم اعطوا قلبكم انتبهوا دي دهتاي انا اعطي بالي انتبهوا دن دهتان نحن نعطي بالنا ننتبه اف دهتاف هو يعطي باله ينتبه اف ما دهتاف هو راح يعطي باله راح ينتبه راح ياخد باله ان اف not اهتاف ان يا اف not اهتاف ان مش راح ياخد باله مش راح ينتبه ا على او الى اروي علي الي ارون علينا الينا اروك عليك اليك ارو عليكِ إليك أردان عليكم إليكم أروف عليه إليه أروس عليها إليها أروا عليهم إليهم أعطي بالك لي انتبه إلي التفت إلي محتاك روي محتاك روي اعطي بالك لي انتبهي إلي التفتي إلي مهتا أروي مهتا أروي أنا راح أعطي بالي لك راح انتبه لك راح التفت لك دينا دهتا يروك دينا دهتا يروك أنا أعطي بالي لك أنتبه إليك ألتفت إليك في الحاضر دي دهتا يروك دي دهتا يروك انا راح اعطي بالي لك راح انتبه لك راح التفت اليكي دينا دهتايا رو دينا دهتايا رو انا اعطي بالي لك انتبه اليك التفت اليك في الحاضر دي دهتايا رو دي دهتايا رو اعطوا بالكم ليا انتبهولي التفتوا الي مهتدانا روي مهتدانا روي احنا راح نعطي بالنا لك راح نلتفت اليك راح ننتبه لك دنا دهتانا روك دنا دهتانا روك احنا نعطي بالنا لك نلتفت اليك ننتبه لك دن دهتانا روك دن دهتان اروك احنا راح نعطي بالنا لك راح نلتفت اليك دنا دهتانا رو دنا دهتانا رو احنا نعطي بالنا لك نلتفت اليك في الحاضر دنده تانرو دنده تانرو اعطي بالك لنا التفت الينا انتبه الينا محتاكرون محتاكرون اعطي بالك لنا التفتي الينا انتبهي الينا محتاءرون محتاءرون أنا رح أعطي بالي لكم رح التفت إليكم دينا دهتايا ردان دينا دهتايا ردان أنا أعطي بالي لكم التفت إليكم دي دهتاي أردان دي دهتاي ردان اعطوا بالكم لنا التفتوا إلينا مهتدان أرون مهتدان أرون احنا رح نعطي بالنا لكم راح نلتفت إليكم دنا دهتان أردان دنا دهتان أردان إحنا نعطي بالنا لكم نلتفت إليكم ننتبه إليكم في الحاضر دن دهتان أردان دن دهتان أردان أعطي بالك لك يعني لنفسك انتبه لنفسك لاحظ نفسك محتاك روك محتاك روك اعطي بالك لك لنفسك انتبهي لنفسك لاحظي نفسك مهتاء رو مهتاء رو انا راح اعطي بالي لنفسي راح انتبه لنفسي دينا دهتايا روي دينا دهتايا روي انا اعطي بالي لنفسي انتبه لنفسي الاحظ نفسي في الحاضر دي دهتاي أروي دي دهتاي أروي اعطوا بالكم لنفسكم لاحظوا أنفسكم انتبهوا لأنفسكم مهتدان ردان مهتدان أردان احنا راح ننتبه لأنفسنا راح نلاحظ أنفسنا دنا دهتان أرون دنا دهتان أرون احنا بننتبه لأنفسنا بنلاحظ أنفسنا في الحاضر دن دهتان أرون دن دهتان أرون أنا أنتبه إليه أعطي بالي له دي دهتا يروف دي دهتا يروف أنا أنتبه إليها أعطي بالي لها دي دهتا يروس دي دهتا يروس أنا أنتبه إليهم أعطي بالي لهم دي دهتا يروا دي دهتا يروا هو لا ينتبه إلي لا يعطي باله لي افده تافروي آن يا إن افده تافروي آن هي لا تعطي بالها إلي هي لا تنتبه إلي استهتاس أروي آن يا إن استهتاس روي آن هي لا تعطي بالها له هي لا تنتبه إليه ازدهتاس روف آن يا إن ازدهتاس روف آن هو يلتفت إليها ينتبه إليها افده تاف أروس افده تاف أروس هي لا تلتفت إليه لا تنتبه إليه ازده تاسروف آن يا إن ازده تاسروف آن أنت تنتبه إليها اكده تاكروس اكده تاكروس هي لا تنتبه إليك ازدهتاس روك آن يا إن ازدهتاس روك آن أنت تنتبهين إليه دا دهتاء روف دا دهتاء روف هو لا ينتبه إليك اف دهتا فرو آن يا إن اف دهتا فرو آن أنتم تنتبهون إليهم ددن دهتدان أروا ددن دهتدان أروا هم لا ينتبهون إليكم سادهتاو أردان آن يا إن سادهتاو أردان آن بيساج النو دمواري محتاك روك نمدي مدرف دسو محتاك روك نمدي مدرف دسو لاحظ نفسك والتعليم تيموساوس الأولى أصحاح 4 آية 16 بولول ما فعل أمر أعطي اهتاك قلبك اهتا قلب وكبل المخاطب المفرد المذكر اهتاك قلبك أروك إليك محتاك أروك اعطي قلبك إليك أي اعطي بالك لنفسك أي لاحظ نفسك نم حرف عطف دي مد رف دسو التعليم دي أداة تعريف للمفرد المؤنث مد أداة للاسم المعنوي رف أداة لاسم الفاعل من الفعل دي يعطي سو أدب دي سو يعطي أدب يؤدب يعلم رف دسو معلم اسم الفاعل من دسو يعلم مدرف دسو تعليم مدرف دسو الاسم المعنوي من رف دسو معلم أجس لاحظ نفسك والتعليم محتاك روك نمدي مدرف دسو محتاك روك نمدي مدرف دسو دينو دينجا شمتن ساجن رامين كامي أو شب خانب ساجن أرابيكوس اندبشلل خنكامي ماجور اللي بيعجنوا فيه باي أساجن رامن كامي با مترد وعاء لحلب اللبن وحفظ اللبن إذا مترد بمعنى وعاء اللبن أو مكان اللبن باي أساجن رامن كامي با ماكرو معناها هون الهون اللي بيدقوا فيه ماكرو باي أساجن رامين كامي با كلمة ماكرو لا زالت مستخدمة في بلدة الباجور جونا ماي امبي جومواري شنرمبي بباتشالات شابفتارو اما صناو انشدوا معي النشيد الجديد شنرمبي بباتشالات مئة سنة أيها العريس إلى الربع الثاني شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي بباتشالات انتقنا مدكشالات شنرمبي بباتشالات انتقنا مدكشالات دينو أكجمي عندك وات خندك مدبت شالات خندك مدبت شالات شان رمبي شان رمبي شان رمبي شان رمبي شان رمبي شان رمبي شان رمبي شان رمبي بانم ببت شالات راشي خندك شالات بانم ببت شالات راشي خندك شالات طانم اودي شالات راشي خنببت شالات طانم اودي شالات راشي خنببت شالات جبنودي برفشنهات افهد بن بادنهات افهد بن بادنهات شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي أري مناوين ترجم ترجمي ترجموا دي بروتاسيس الجملة بروتاسيس نيوان كل جملة أري مناوين إن بروتاسيس نيوان ترجم ترجمي ترجموا كل جملة أتناو آتية أريمنوين امبروتاسيس نيوانت ناو ترجموا كل جملة آتية أدي مدرة من كامي امبيه ويتن صب إلى القبطية في المرة الأولى وصوا داماروي امبي صب ما صناو واستمعوا إلي في المرة الثانية هنا ددنسون لكي تعرفوا جميع أردن أروو خنق سودان شنم هل أجبتم باستقامة أم لا أجس أعطي بالك إلى الولد انتبه إلى الولد محتاك بي ألو انتبه إليه محتاك روف سأنتبه إليه دينا دهتايا روف انتبه إلى البنت محتاك دي ألو انتبه إليها محتاك روز سأنتبه إليها دينا دهتايا روز انتبه إلى الأولاد محتاك ني ألوي انتبه إليهم محتاك رو سأنتبه إليهم دينا دهتا يرو أعطي بالك إلى الولد انتبهي إلى الولد محتاء بي ألو انتبهي إليه محتاء روف سأنتبه إليه دينا دهتا يروف انتبهي إلى البنت محتاء دي ألو انتبهي إليها محتاء روز سأنتبه إليها دينا دهتايا روز انتبهي إلى الأولاد محتاء ني لوي انتبهي إليهم محتاء رو سأنتبه إليهم دينا دهتايا رو اعطوا بالكم للولد انتبهوا للولد ما اهتدانا بي ألو انتبهوا إليه ما اهتدانا روف سننتبه إليه دمنا دهتانا روف انتبهوا للبنت ما اهتدانا دي ألو انتبهوا إليها ما اهتدانا روز سننتبه إليها دنا دهتانا روز انتبهوا للأولاد ما اهتدان أني ألوي انتبهوا إليهم ما اهتدان رو سننتبه إليهم دنا دهتان رو أنت لا تنتبه لنفسك اكده تاكروك آن يا إنك دهتاك روك آن انتبه لنفسك محتاك روك أنت لا تنتبهين لنفسك دا دهتاء رو آن يا إن دا دهتاء رو آن انتبهي لنفسك محتاء رو أنتم لا تنتبهون لأنفسكم ددان ده تدان أرودان آن يا إن ددان ده تدان أرودان آن انتبهوا لأنفسكم ما اهتدان أرودان أنت لا تنتبه إلي اكده تاك روي آن يا إنك دهتاك روي آن أنت لا تنتبهين إلينا دا دهتا أرون آن يا إن دا دهتا أرون آن أنتم لا تنتبهون إلينا ددن ده تدان أرون آن يا انددان ده تدان أرون آن هو لا ينتبه إليك افده تا فروك آن يا إن افده تا فروك آن هي لا تنتبه إليك ازده تا سرو آن يا إن ازده تا سرو آن هم لا ينتبهون إليكم ساده تا وردان آن يا إن ساده تا وردان آن أنا لا أنتبه إليه ديده تا يروف آن يا إن ديده تا يروف آن أنا لا أنتبه إليها ديده تا يروس آن يا إن ديده تا يروس آن نحن لا ننتبه إليهم دنده تان أرو آن يا إن دنده تان أرو آن أنت لا تنتبه إليه اكده تاكروف آن يا إن أجده تاكروف آن أنت لا تنتبهين إليها داده تا أروس آن يا إن داده تا أروس آن أنتم لا تنتبهون إليهم ددنده تدان رو آن يا إن ددنده تدان رو آن